انت موديني فين قال له بس تعالي لغايه ما وصلوا في مكان بعيد قال له اسمع بقى يا صديقي انا لو واحد غيري دلوقتي كان طاير رقبتك كان طاير رقبه خلفان خلفات اللي خلفه خلفان خلفات ابوك يعني ايه يعني بالعربي كده انا ما بقبلش الحرام انت ناسي يا واخد الحرام على الحلال لكن الحرام يكتر حش الحرام عن الحلال لا ده الحرام يبقى اختاره يا واخد الحلال على الحرام لاجل الحرام يكتره حوش الحرام عن الحلال الله في حرام يبقى اختاره يعني ايه يعني بالعربي كده خليك في المكان ده وانا حنادي لمراتك وابعد عن الشر وغني له يا اخي الباشا حطك في جرانه انت واخد البنت زي لهطه القشطه قال له قال له ايه يا راجل اللي ما يشوفش من غربان قال له يعني هتبعت لي احلام قال له في المكان ده اهو استنى وهو راجع عشان يقول لمراته اتاري الباشا نصيب له كمين وقتل صاحبنا بالغد وبالظلم أحلام بدت تنتظر لكن التهام معاد بكت كتير واشتكت لكن البكاء ما فات أحلام بدت تنتظر لكن التمام معاه بكت كتير واشتكت بكت كتير بكت كتير واشتكت لكن البكا البكا ما فات بكت كتير واشتكت بكت كتير واشتكت لكن البكا ما فات فيك ناس قالوا الجنون أتى الصدمة جزت قلبها وهي بتها تعمل ايه غير بس تشكر ربها يا ابو منصور يا غالي في ناس قالوا الجنون قتل الصدمة جازت قلبك وهي بتها تعمل ايه غير بس تشكر ربها دارت من الألم تقول زوجي أنا فين اختفى وسابني مع ولده لمين ده القلب من الحزن اكتفى ده طول ما كفى كده سايق في كل مكان تلقى جراي تلقى الصحاب حواليك يامي وفي كل مكان تلقى حبايب اللي معاه الفلوس لو كان اخرس يجي الفصيح قدامه يخرس غني ومعاه اسطنة طوله فقير ما معاهش يقولوا له اخرس غالي ومعاك إنسانة طول غالي ومعاك إنسانة طول فقير ما معاش يقولوا له اخرس فقير ما معاش يقولوا له اخرس أصل الزمن ده زمن الفلوس زحمة وبقينا على بعض ندوس اصل الزمان ده زمن الفلوس زحمه وبقينا على بعض ندوس وما عادش راحه راحه راحه راحه ما عادش راحه بين النفوس ايه اللي هيجرى لسه كمان ما يلا نصفى لبعضنا زي ما قال طه نبينا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا دارت من الآلم تقول زوجي يا ناس فين اختفى وسابني مع ولده لمين ده القلب من الحزن اكتفى في الليلة دي طرح لها الباشا عامل نفسه حزين وقال يا أحلام رجعي عندي ليكي ما كان أمين قالت له كفاية اللي كان وكفاية من ظلمات زمان قالت له كفاية اللي كان قالت له كفاية اللي كان وكفاية من ظلمات زمان لما قالت له الكلام ده غضب وصعر والغدر بل صاحبني بعد ما قتل اللي عنده والتهامي راح احلام مر يوم واثنين وثلاثه والتهامي خايف ينزل البلد هيعمل ايه الباشا الساعه 2 بالليل راح لاحلام قال لها انت كسبانه كسبانه حد يطول الباشا العز والفخفخه قالت له لا يا باشا خلي بالك آه، لو مش بنت اصل كانت جالت يا جدع ادها ما تضيق تراوي لكن الاصيل الاصيل اصيل والخسيس خسيس خد الاصيله ترتاح معاك احلام بعد ما عدى يوم واثنين وثلاثه قالت ازاي فين التهامي والباشا قعد يهدتي خافت اعمل ايه اخذت الو- الولد وسابت البلد وقالت يا رب انت قادر على كل شيء اعمل ايه يا مدبر الامر وهي ماشيه قابلها راجل طيب عارف ربنا قال لها إيه الحكايه يا بنت قالت له الحكايه ان انا ما فرطتش في عرضي ولا في شرفي والباشا ده راجل ظالم وحكت له الحكايه التهامي راح في طريق واحلام في طريق وسبحان مجمع الاحباب الراجل قال لها عودي يا بنت عندي وبص لها الراجل كده وقال لها ايه انا عندي فلوس ياما وخير ياما قضيت حياتي بجمع المال ولا كليت قضيت حياتي قضيت حياتي بجمع المال ولا كليت يا عيني يا استاذ صفحه الوراني يا غالي ويا عيني يا ريس محمد يا عبد الدايم معايا خاصه الباشمهندس عمر الغالي قضيت حياتي بجمع المال الفلوس مش كل حاجة يا ناس ياما فلوس مع فيوس قضيت حياتي بجمع المال ولا كلم وضع شغال وضاع شبابي وضاع شبابي وضاع العمر ما تهنيت كان نفسي اخلف ولد يملى عليا البيت كنت كنت كان نفسي اخلف ولا يملى عليا البيت لكن نصيبي كده كده كده كده لكن نصيبي كده عش يتيم محروم والعز مش بالمال ولا بالغنى والصين وهبت لك كل ما عندي وجعلتك ابني بقى وسندي وجبت لك كل ما عندي وجعلتك ابني بقى وسندي وهبت لك كل ما عندي وهبت لك كل ما عندي جعلتك ابني بقى وسندي وكل يا ابني اللي في ودي اشوفك انت سعيد فرحان كل يا ابن اللي في وشي كل يا ابن اللي في وشي اشوفك انت سعيد فرحان اشوفك انت سعيد فرحان اشوفك انت سعيد فرحان
أشوفك أنت سعيد فرحان أشوفك أنت سعيد فرحان فتح الفتاح وربنا أكرمه فتربى الولد مع الراجل الطيب هو والدته وتلك الأيام نداولها بين الناس الأيام بتمر وصاحبنا ربنا أكرمه وبقى شاب من أحلى الشباب والناس بتتكلم عن شهامته وحبه وإخلاصه لكن الناس معاك معاك عليك عليك يا سعد اللي يبقوا معاه ويا ويل اللي يبقوا ضده وتربى الولد في ليلة من ذات الليالي وهو ماشي في البلد الناس تقول لبعض ودي حمدان قال له نعم يا فتح الله يا اخويا انت عارف اللي ماشي ده هو اساسه مش منهنه ابوه غريب وهو غريب وبدا الولد يسمع السنه الناس بتقول كلام انا ابن مين وراح لامه ابن مين ده ايوه اساسه مش من البلد هذا مش من هنا مش من هنا ده غريب يا راح الولد لامه أمه غريب.
امه ايه الناس بتقول ايه اما نعم يا ابني انا ابن مين يا اما انا وانا ماشي الناس بتقول عليا انا مش من هنا وانا مش من البلد دي انا مين واساسي مين يا اما قولي لي يا اما قولي لي يا اما انا ابن مين يا اما قالت لي يا ابني انت ابن ابوك الراجل وعارف ربنا يعني ايه حكت له على اللي حصل لكن ما قالتلوش على اسم قاتل ابوك علشان ما تخسره آه آه آه آه سنين
ببكي وعلى اللي حصل لكن مالك له على اسم عيت العبور علشان ما تخسرهوش يفكر ياخد بطاره من الآن خافت عليه خافت عليه خافت عليه خافت عليه بالخطر علشان ما تتغربوش يا زماني قاسي عليا
ايه بس ذنبي في الدنيا دي
يا زماني ليه يا زماني ليه ليه ليه ليه ليه يا زماني ليه يا زماني ليه يا زماني ليه يا زماني ليه يا زماني ليه يا زماني ليه قاس عليا ليه ابعد يا شطار ليه انت محيرني ليه انت محيرني ليه انت محيرني ليه لما تروح تزور هناك تشوف النور لما تروح تزور هناك تشوف النور تشرب من زمزم مية وتروح الصفا والمروة من أمينة يا مينة يا مينة من مينا مينا مينا مينا مينا مينا يا عرفات مينا مينا مينا مينا مينا مينا انا عايز اروح مينا مينا مينا لما تروح تزور هناك تشوف النور تشرب من زمزم مية وتروح الصفا والمروة ترجم ابليس رجمات ترجمه سبع مرات والطوف حوالين الكعبة تطوف حوالين الكعبة ترجم ابليس رجمات ترجم ابليس رجمات ترجمه سبع مرات تطوف حوالين الكعب تطوف سبع مرات عرفت عرفت عرفات عرفت عرفت عرفات لما تروح هناك الروضة بتستناك الروضة الروضة الروضة مينا مينا مينا مينا شغلان يا مينا مينا مينا شغلان يا مينا مينا مينا شغلان يا مينا قولي لي يما انا اصلي منين قولي لي يما انا اصلي منين ان كان ابويا عايش قولي لسه ابني يما بقالوش منين يما يما يما يما انا ليا من غيرك يا الله لا خالة بعدك ولا عمك تسع شهور حملك فيا خلقت فيا الحنية مهما اكبر ما اكبرش عليك حتنونونو في عينيك تعز مراتك يا اخويا ليه وتمليلك تقصى على امك حتى حماتك المكارة جايبه لك برام من سابع حارة حاطه لك في البرام ودن حمارة وتعصك لك على امك يما يما يما يما يما يما حنان يما
قولي لي يما انا اصلي منين ان كان ابويا عايش قول لسه ابني يما بقاله سنين لسه ابني يما بقاله سنين ابني يما بقاله سنين لسه ابني يما بقاله سنين قالت له يا ابني انت ابوك كان مية مية الولد يا اخويا بعد ما سمع الكلام من امه ماشي في الاسواق تاجر وهو في قلب السوق وبيلف في الاسواق بيتاجر بيبيع قماش وبيفكر في كلام امه يا ترى أمي كلامها سود ولا مش سود يا ترى إيه الحكاية دي أنا ابن مين فعلا أمي صح ولا الناس اللي صح ولا أنا اللي صح يا رب دبرني وفي يوم في يوم يوم هو ماشي في السوق اسمع بقى حصل ايه يا عيني يا استاذ بسوني الله اسمع هات النبي أم منصور يا عيني يا منصوره
الروضة حلوة يا محلاها أم قصور فيها الحبيب النبي طه اوعد منصور وفي يوم ده قبل السوق قابل تاجر جوه وفي يوم ده قبل السوق قابل تاجر جوه ماشي وكان شايف فوق الكتاف لحمان وفي يوم ده جاب لي السوق قابل تاجر جواه ماشي وكان شايف فوق الكتاف لحمان كان فتى في العشرين معروف بقى انه امين واسمه برضه امين واسمه برضه امين صباحهم سوا صديقين وفي مرة أخدوا كريم عالبيت وقال مرحب بالضيف أنا عندي لو كان ولا تتعب ممكن تتاجر فيه بدل ما تمشي كتير شايل على كتير حملك كده وتسير قال له انا يا صاحبي شاكر على المعروف قال له انا يا صاحبي شاكر على المعروف انا عندي في بلد انا عندي في بلد دكان كبير معروف لكن اللي خلاني امشي بلاد وبلاد لكن اللي خلاني امشي بلاد وبلاد مش ان عايزه بيه لكن سبب تاني مش ان عايزه بيه لكن سبب تاني لكن سبب تاني لكن سبب تاني اه لكن سبقت لكن سبقت لكن سبقت
لكن سبا لكن سبا لكن سبا لكن سبا لكن سبا بتقول ايه انا انا ببيع مش عشان اتاجر قال له امال عشان ايه بكى امين فقال له كريم بتبكي ليه كريم ابن التهامي تعالى بس معايا اخده معاه على البيت اول ما وصل بيت قال للدكان اللي بقول لك تتاجر فيه اهو بدل ما تمشي كتير شايل على كتفك قال له المساله مش مساله دكان يا اخويا امال مساله ايه قال لها يما تينا نتغدى الام جابت الاكل وقاعدين بقى في البيت الفلاح والحلو ده فقال له ايه انت بتقول الكلام ده قال له انا ببكي على حالي ابويا قال لي انا ضامن لي شيء غالي أبويا قال لي أنا ضامن شغالي أبويا قال لي أبويا قال لي أنا ضامن شغالي سألته ايه اللي ضاع قال لي اخوك يا امين طول ما هو غايب عني مفيش حاجة تحلى لي كان قاعد وبيحكي حكاية أم كريم قاعدة يا كرم بكت بسرعة نجا الصبر بتبكي ليه تقول يما أواه بتبكي ليه تقول يما أواه قالت ببكي على حظي على خد طفاني الحزن زمان قالت ببكي على بخت قالت ببكي على بخت على حظ طفاجي الحزن زمان قالوا الغليج البكاء قالت التهامي فيه قالوا الجميل البوكة قالت التهامي فين يلا اوام بالعجل احضن اخوك يا امين اخويا اخويا ازاي قالت له ايوه اخوك قال امال فين التهامي قال لها تعالي تعالي يا عمتي اول ما شافت التهامي قالت له كنت فين قال لها انا كنت فين انت اللي كنت فين دورت عليك ياما وتزوجت مره ثانيه وانجبت امين وامين ده من مراتي التانيه ماتت امال الباشا ايه جراله قال لها نصار على الظهر يومان يوم لك ويوم علي امال ايه اسمع وصلى على النبي شوف شوف شوف
صلاة النبي نصار اللعين بيك الزمن اهو مال ضيع فلوسه على جري وراح المال ونظره ضاع وانت ناوي ما عادش يجي منه ما عادش يجي منه والدنيا هي كده في كل يوم ليها حال يا سائلين على عنواني باسم الكريم رب القدر هقول لكم انا العنوان سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم اسم الشهرة واسمه خرات هي العنوان الرحمنية دي المركز تبعي بحيرة يا اخوان نمرة تلفوني هقولها لك اصبر على المر هيحلالك تمانية واحد وخمسين خمسة واحد وعشرين المكتب واحد وعشرين تمانية وتسعين غير المحافظة خمسة واربعين سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم